كلهم منهم تعلمنا الفداء ظل الرسول معلما حياك ربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا آه، يمكن من ساعة ما قامت الثورة وكم من أوائل النداءات اللي كان بينادي بها الشباب في هذا الوقت آه، الحرية آه، ولكن الحرية بأي مفهوم الله سبحانه وتعالى بل أنا أعلم لا أعلم دينا أو منهجا أو فكرا أعطى الإنسان حريته كالإسلام ولكن في ناس للأسف آه، بيحبوا دايما ان هم يجعلوا الإسلام بأصوله وراء الظهور علشان ياخدوا تعاليمهم وأصولهم من بره علشان كده كنا محتاجين قوي نحدد آه، يعني ايه حرية وبخاصة ان العاملين في زماننا بينادوا الآن بحرية بشعة وده مش افتراء عليهم ولكن ده آه، كلماتهم وفيديوهاتهم وأحوالهم اللي بينادوا بيها من وقت لآخر داخل البرامج بتاعتهم أو من خلال الكتابات بتاعتهم آه، تعالوا من البداية نأصل كده بعض الأصول المهمة جدا لأن في مشكلة عندنا مشكلة كبيرة جدا إن ال- الكلمة لما بتطرح كده آه، و- ودايما العاملين بيأكدوا عليها مرة في الثانية في الثالثة في الرابعة في الخامسة بتستقر في قلوب الناس لما نيجي بعد كده نقول يا جماعة ده التفكير ده غلط بنواجه عناء كبير قوي فخلونا من البداية ننهي المشكلة من بدايتها بحيث نوضح للناس يعني ايه حرية بمعناها الصحيح بيشمل المعنى المحرف آه، اللي بينادي بيه العلمانيين الآن بصوا يا جماعة من البداية عايزين نأكد على معاني في غاية الأهمية صدقوني والله درس النهاردة في غاية الخطورة درس النهاردة يا إما إن إحنا نضمن لشبابنا بل نضمن لمجتمعنا لا لا بل نضمن لأمتنا إن هي تبقى ماشية في طريق صح أو إن هي تترك الطريق ده وتمشي والعياذ بالله على طريق آخر طريق يسوقهم الشيطان أو يقودهم الشيطان ونهاية الطريق ده جهنم والعياذ بالله آه، أنا لا أعرف دين ولا مذهب ولا فكر أصلا لقضية الحرية زي ما ديننا العظيم أصلا لقضية الحرية آه، فربنا سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان خلقه حرا وأعطى له الحرية الكاملة ليصنع ما يشاء بل ربنا سبحانه وتعالى خد بالكم من اللي جاية دي بل ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا حكم هام جدا إن مدى قيدت حرية العبد رفع عنه القلم مدى حرية قيدت حرية العبد رفع عنه القلم الله سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الكلام موقف عظيم جدا في ديننا عمار بن ياسر لما عذب إلى أن وصل إلى مرحلة أن سب فيها ربنا عز وجل أو سب فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو طعن في هذا الدين هنا نزع الحرية منه حرية الكلمة هو مقيد عن حرية الكلمة فاستكره قال الله سبحانه وتعالى قال في شأنه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ربنا لم يحاسب هذا الإنسان اللي قيدت حريته الإنسان اللي اتكتف عن أنه يتكلم بحرية والنبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا هذا الكلام كما في حديث رفع القلم عن ثلاث ومن بينهم آه، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فكل حاجة الإنسان بيقولها هو متأيد متكتف ما عندوش فيها حرية بيرفع عنه القلم فيها ده إن دل فإنما يدل قد إيه هذا الدين جالنا بهذا المعنى العظيم معنى الحرية إن مفيش حاجة على وجه الأرض تيجي تكتف الإنسان أو تأيده وإذا الإنسان اتخذ أي قرار وهو متكتف وهو متأيد وهو ما عندهوش حرية في الكلمة هنا ربنا سبحانه وتعالى لا يعامله معاملة الإنسان الحر وعلى فكرة حديث آه، وما استكرهه عليه ده آه، الإمام آه، مالك رحمة الله عليه فتن بسببه يعني كان الإمام مالك لما بيسألوه عن طلاق المكره لو واحد آه، اتحط على رقبته سكينة من هنا طلق مراتك فطلقها هو مكره كان الإمام مالك يذهب إلى أنه لا يقع هذا الطلاق والخليفة كان يرى أن الطلاق يقع ودس الإمام مالك من يسأله عن هذا الحديث فأجاب لأن حرية أجاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا كذا كذا فضرب الإمام مالك رحمة الله عليه لدرجة أن كتافه اتخلعت لأنه قال أن أي حد تقيد حريته ويجبر على حاجة معينة يرفع عنه القلم ديننا لما جاب الحرية وضح لنا ان دي اعظم منا ممكن ربنا سبحانه وتعالى يمن بيها على الناس لان في ناس عندنا بتحب ان هي تأيد حريات الناس في ناس بمعنى اخر تحب تخلي كل الناس عبيد عندها زي ما حصل هنا في مصر في زمن فرعون لما ربنا سبحانه وتعالى قال وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم دي كانت المشكلة هنا في مصر إن كان فرعون مستعبد كل الناس مستعبدهم ازاي ده ده نص القرآن لفظ القرآن كده وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل سيدنا موسى هو بيكلم فرعون بيقول له انت عندك مشكلة ان انت عبدت كل بني إسرائيل كل بني إسرائيل كانوا عبيد عندك أيدت حريتهم وسبحان الله ربنا لما حب يذكر نعمته ومنته على بني إسرائيل قال لهم افتكروا النعمة دي ان انا الانسان الظالم الطاغية اللي كان مأيد حريتكم انا اهلكته علشان اعطي لكم الحرية الكاملة علشان تختاروا اذا تكلمتم بحرية كاملة وتختاروا سبحان الله حتى موقف السحرة موقف السحرة قال امنتم له قبل ان اذن لكم شوفوا ده ما كانش فرعون مستعبد بني اسرائيل بس ده كان مستعبد شعب مصر كله ما حدش يتكلم بكلمة الا باذنه هو ما حدش يفعل شيء الا باذنه هو سبحان الله شوف قال أمنتم له قبل أن أذن لكم وكأن ان هو الساحر ده عبد عنده ملهوش الحق أن يؤمن غير لما يرجع لسيده فرعون يقول له أنا أأمن ولا لأ أمنتم له قبل أن أذن لكم فرعون اللي كان بيقول لهم ما أريكم إلا ما أرى هي دي العبودية هي دي العبودية أن يكون في واحد علينا كده مقيد لكل هذه الحريات وربنا لما ذكر هذا الموقف في القرآن قال لبني إسرائيل اذكروا نعمة من أعظم النعم اللي أنا منيت بها عليكم إن أنا أهلكت هذا العدو اللي عبدكم في الأرض اللي أنتوا كنتوا عبيد عنده سبحان الله وكأن الله سبحانه وتعالى بيخاطب فطرة الإنسان سواء المصري أو اللي كان من بني إسرائيل بيخاطب فطرته لأن فطرة الإنسان دايما تميل إلى الحرية فربنا سبحانه وتعالى بيخاطب هذه الفطرة الراجل ده استعبدكم قبل ذلك بصورة بشعة فاذكروا هذه النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى من بها عليكم بل أتباع الأديان الأخرى كانوا عبيد للقساوسة والرهبان كانوا عبيد عندهم مأيدين حركتهم ممكن يحلوا لهم الحرام ويحرموا عليهم الحلال علشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي أنه يدعو هؤلاء إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله هي دي قمة الحرية ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا اسمعوا اللي جاية دي ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله كان في ناس كان في ناس قاموا مقام الإله في الأرض بيوجهوا أتباعهم حيث حيث ما شاءوا علشان كده لما عدي بن حاتم قعد بين ايدين النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رسول الله احنا ما اتخذناش الرهبان والقساوسه اربابا من دون الله سبحانه وتعالى فقال له يا عدي الم يحل لكم الحرام فاطعتموهم ويحل ويحرم عليكم الحلال فأطعتموهم كنتوا عندهم عبيد لدرجة ان الإنسان منكم الآن ياخد الكتاب المقدس سواء التوراة أو الإنجيل ويشوف فيه شيء حلال ويجي الراهب أو القسيس أو أو إلى آخره يقول له ده حرام رغم ان هو موجود في الكتاب المقدس حلال ألم يحلوا لكم الحرام فأطعتموهم ألم يحرموا عليكم الحلال فأطعتموهم هي دي العبودية هي دي العبودية ان الإنسان عطل فكره الإنسان يعطل فكره ويعطل رأيه شايف الحاجة حلال ويجي واحد يقول له حرام يقول له سمعا وطاعة عشان كده كان من أوائل الأمور اللي النبي دعا إليها مع أهل الكتاب كلمة سواء نوضح لهم حقيقة العبودية وحقيقة الحرية يعني إيه حرية ويعني إيه عبودية بس بالمعنى الصحيح أما الحرية الحقيقية ألا نعبد إلا الله هي دي قمة الحرية هي دي قمة الحرية ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا العبودية بقى اللي هم كانوا فيها العبودية المذمومة ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله هي دي العبودية المذمومة اللي وقع فيها أهل الكتاب قبلنا ففرعون في مصر عبد الناس قساوسة ورهبان عبدوا الناس عبدوا الناس وهم لا يشعرون إنما ديننا قال لنا الحرية بس مش الحرية المطلقة ولكن الحرية المقيدة علشان كده كان من أوائل الدعائم اللي كان بيدعو إليها أتباع المرسلين إننا قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ظلم الأديان إلى سعة الإسلام هو ده المعنى الحقيقي اللي ينبغي أن احنا نوضحه للناس وبخاصة العلمانيين دعوتنا فيها عبودية وفيها حرية أما الحرية فإننا أنطلق إلى فضاء عبودية الله سبحانه وتعالى ولا أتخذ من دونه شريكا ولا إلها ولا مربوبا أبدا إنما حقيقة العبودية المذمومة ان انا اكون عبد لشيء اخر زي ما هنرى ناس عبيد لشهواتها وناس عبيد للمال وناس عبيد زي ما النبي صلى الله عليه وسلم وضح لينا النبي صلى الله عليه وسلم جاء من البداية بدين يخرج الناس كلها إلى الحرية المنضبطة بضوابط الشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وده المعنى اللي أنا عايز أوصله في جزئية النهاردة فارق كبير جدا جدا جدا بين النبي صلى الله عليه وسلم لما يخش مكة فاتحا لها ولا يجبر أبدا أحد على الإسلام أعطى لهم كامل الحرية اللي عايز يبقى مؤمن هو حر اللي عايز يبقى كافر هو حر أعطى لهم الحرية كاملة لم يجبر أحد قال الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي وسبب نزول هذه الآية أن رجلا أسلم وكان من قبيلة بني سلمة قبيلة من قبائل الأنصار الراجل ده لما أسلم كان عنده ولدين من النصارى لما علم هذا الرجل دين الله عز وجل الحق أراد أنه يجبر الولدين دول أنهم يكونوا مسلمين فنزلت هذه الآية لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين ده سبب نزول ذكره أربعة من أئمة التفسير سبب نزول تاني أن العرب إذا كانت عندهم امرأة يموت أولادها كل ما ربنا يرزقها بولد يموت كانت تنذر كده نذر ده كان اعتقاد عند العرب كانت تنذر نذر ان ابنها لو عاش توديه عند اليهود يعيش معاهم ويتربى وسطهم فكانت النتيجة ان في اولاد كتير جدا من ابناء الانصار كانوا هناك بين اليهود تهودوا اصبحوا من اليهود لما ربنا سبحانه وتعالى أتاهم بهذا الدين العظيم وأسلم أهل المدينة وبعد كده حدثت أحداث كثيرة جدا وبعد كده يهود بني النضير النبي بيجليهم من المدينة الأنصار قالوا يا رسول الله احنا عندنا أولاد عند اليهود عايزين نجيبهم نجبرهم على الإسلام فنزلت هذه الآية لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين فارق كبير قوي فارق كبير قوي بين المعنى ده بين المعنى ده بين معنى لا إكراه في الدين عندنا في ظل الإسلام والنبي يخش مكة فاتحا لها ومع ذلك لا يجبر أحد على الإسلام وفرق كبير بقى بين الحرية المزعومة عند الغرب بين الحرية المزعومة عند الغرب فرق كبير جدا لما دخل النصارى لبلاد الأندلس وأقاموا محاكم التفتيش وأي حد يظهر مظهر من مظاهر الإسلام يقتل حاجة من اتنين يا إما تظل على ديانتك إنك تكون مسلم ويكون مصيرك تخش أو تنزل لمحاكم التفتيش فتقتل أو أو إنك تتنصر أو إنك تتنصر وكانت النتيجة ان بلاد ظل الإسلام فيها لمدة 8 قرون انتهى فيها الإسلام انتهى فيها الإسلام فرق كبير جدا بين موقف النبي لما دخل مكة وموقف النصارى لما دخلوا بلاد الأندلس فرق كبير جدا بين الموقفين علشان نعرف مين بيقيد الحريات فرق كبير جدا ان عمرو بن العاص لما يخش وأحد المستشرقين بيقول عجبا لهذا الدين بيتعجب لدين الإسلام إزاي لما دخل عمرو بن العاص فاتحا إلى أرض مصر لم يتعرض إلى النصارى ولا إلى كنائسهم ولم يكن هناك موجات من السلب والنهب ولم يتعرض لشعائرهم ولم يسلب أموالهم ولم يتعرض لهم أبدا بل حماهم وحفظهم من كيد الرومان الذي كان معروفا في هذا الوقت سبحان الله هو بيقول ازاي ده يحصل ازاي ده يحصل معقول الاسلام فيه حريه بهذه الصوره دي حريه الاسلام فرق كبير جدا بين اللي عمله عمرو بن العاص الذي تعلم الحرية في مدرسة النبوة في مدرسة الإسلام وبين الآن اللي بيحدث مثلا في فلسطين من سلب ونهب وقتل للمسلمين فرق كبير جدا جدا جدا بين عمرو بن العاص لما دخل إلى أرض وظل أهلها في هذا الوقت أو بعض أهلها في هذا الوقت على ديانتهم لم يتعرض لهم أحد لم تؤخذ أموالهم بل كانت كنائسهم محفوظة محدش بيمس هذه الكنائس ولا حد بيتعرض أبدا للقساوسة أو رهبان فرق كبير جدا بين واحد كفل لهؤلاء النصارى في هذا الوقت حرية الاعتقاد وبين وبين ما يحدث الآن في أوروبا بين الحرية أوروبا الآن بتنادي بالحرية ولكن سويسرا اسأل سويسرا الآن أين الحرية مع مسلمين محرم عليهم ان هم تكون لهم مآذن ان هم ترفع لهم يرفع لهم الأذان في بلاد سويسرا سال فرنسا الآن اللي بتنادي بالحرية انت فين يا فرنسا من ضرب مالي مالي الآن أمة مسلمة 90% من الشعب المالي مسلمين واختاروا ان هم يطبقوا الشريعة اللي دخل فرنسا ان هي تضرب اخواننا في مالي اين الحرية ما تسيبوا الناس بحريتهم الناس دول ارتضوا ان تقام فيهم شريعة ربنا عز وجل انتوا مالكم وايه اللي يجيب فرنسا من من اوروبا لحد افريقيا علشان تضرب مالي سبحان الله فين الحرية بل اسأل فرنسا في عقر دار فرنسا لما فرنسا بتنادي الآن بالحريات فين الحرية عندك ومنع المنتخبات وفاكرين الحالة اللي كنت عملتها عن الحجاب ازاي بيمنعوا المنتخبات اخ فرنسي يطرد ويهجر من فرنسا علشان ظل على لحيته ومراته ظلت على نقابها ليه بل اسألوا امريكا اسألوا امريكا ليه تطاولوا على القرآن وعرضت هذه المشاهد واحد القساوسه بيتبول على القرآن علشان نعرف يعني ايه حرية عندنا احنا كمسلمين وعند مثل هؤلاء الناس دي تنادت كثيرا بالحرية ولكن لا يعرفون معناها اصلا لا يعرفون معناها اصلا النبي صلى الله عليه وسلم لما كفل هذه الحرية في الاعتقاد سبحان الله يعني ما وجدناها في أي أمة أخرى أبدا أبدا ما وجدنا هذا بل ما وجدنا بل ما وجدنا بلد من بلاد المسلمين يحدث فيها حرب صليبية إلا ونرى إجبار للناس على الدخول والعياذ بالله أو ترك للناس ترك الناس لدينهم ده اللي احنا دايما بنشوفه يوم ما العراق كانت بتضرب كانت أكتر من 160 مؤسسة تنصيرية موجودة في قلب العراق ما تسيبوا للناس حرية الاعتقاد شوفوا النهاردة أوروبا بيساوموا بيساوموا على دينهم بالدواء وبالطعام سبحان الله أين الحريات؟ لا ما فيش هنا حاجة اسمها حرية فيش حاجة هنا اسمها حرية الحرية التي تتناسب مع أوروبا بس إنما الحرية بتاعت الإسلام بفضل الله تتناسب مع أي أحد النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان كفل حرية العقيدة بهذه الصورة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كفل حرية الرأي إن كل إنسان مننا يعبر عن رأيه ولكن بضوابط وشروط يعني يوم غزوة الخندق علشان افهمكم ازاي الصحابة يعني فهموا الحرية اللي العلمانيين الى الان مش فاهمينها ولا هيفهموها يوم غزوة الخندق كان قبيلة كانت قبيلة قبيلة غطفان دي من اكبر القبائل اللي كانت موجودة مع التحالف المكي في هذا الوقت ضد النبي صلى الله عليه وسلم جاء الحارس الغطفاني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد قبيلة غطفان والنبي صلى الله عليه وسلم بيساومه انه يسيب هذا التحالف من باب اضعاف الصف الكافر من باب اضعافهم فالحارث الغطفاني عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد اوافق ان انا اترك هذا التحالف على ان تشاطرني تمر المدينة انك تديني نص تمر المدينة النبي صلى الله عليه وسلم هو قائد الدولة له حرية الاختيار انه يختار ما يشاء ويصنع ما يشاء والصحابة كان لهم انهم هيقولوا سمعنا وطعنا بس ولكن النبي كان بيعلم الصحابة عملي يعني ايه حرية رأي يعني ايه كل واحد منا يكون عنده حرية في الرأي وايه ضابط حرية الرأي النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا حارث حتى يعني استشير السعود السعود اللي هو سعد بن معاذ وسعد بن الربيع وسعد بن عبادة وسعد بن مسعود وسعد بن خيثمة قال انا استشير الناس دي الاول فلما النبي صلى الله عليه وسلم اتى بهم وقال لهم ان الحارس الغطفاني يعرض عليكم ان يأخذ شطر تمر المدينة على ان يترك حلف مكة فكانت النتيجة شوفوا الناس اللي فهمت الحرية حرية الرأي والتعبير عن الرأي قالوا يا رسول الله قالوا يا رسول الله اسمعوا أوحي من السماء فالتسليم لأمر الله اللي انت بتقوله ده وحي من السماء فالتسليم لأمر الله هي دي الحرية يعني هم بيلخصوا لنا الآن الحرية معناها قالوا ده وحي من السماء فنحن يعني ليس عندنا إلا التسليم لأمر الله أم هو رأيك وهواك فنحن تبع لرأيك وهواك ولا ده رأيك يا رسول الله وهواك وساعتها احنا فورا وراك لان انت لن تتكلم بهوى ابدا لما تتكلم عن رأي وهذا الرأي ان شاء الله هو وحي من السماء ام هو الرأي والمكيدة ولا ده الرأي والمكيدة فقال بل هو الرأي والمكيدة فقالوا يا رسول الله والله ما أخذوا منا شيئا في الجاهلية أفيأخذوها منا في الإسلام يا نهار أبيض معقول أكن النبي اداله حرية الرأي لهذا الحد وهم فهموا يعني إيه حرية تعبير فيما يعني حرية التعبير حرية التعبير فيما لا يصطدم مع نص من نصوص القرآن فيما لا يصطدم مع نص من نصوص السنة حرية التعبير فيما لا يصطدم مع وحي السماء قالوا له يا رسول لو وحي هنسلم لو أمرك وهواك احنا هنسلم إنما لو حرب ومكيدة وخدعة لا دي فيها كلام تاني ده يفكركم بإيه اه فعلا ربنا يفتح عليكم بيفكركم برضو بموقف أحد الصحابة يوم غزوة بدر لما النبي صلى الله عليه وسلم نزل في مكان فقال يا رسول الله أهذا منزل أنزلكه الله يعني أنت المكان اللي تنزلت فيه ده يا رسول الله ده منزل ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أنزلك فيه حباب بن المنذر هو المنزل المكان ده ربنا اللي قالك انزل هنا أم هي الرأي والحرب والمكيدة قالوا لا هي الحرب والرأي والمكيدة فقال يا رسول الله أرى أن تنزل في مكان كذا وكذا وكذا إيه حرية الرأي دي ولاحظوا معايا الآن الصحابة الموقفين متشابهين جدا الموقفين متشابهين جدا الموقف الأولاني بيقول هو ده وحي والتاني موقف تاني بيقول له هو ده منزل أنزلكه الله فلو كده احنا ليس عندنا إلا التسليم انتهت ولا يا رسول الله هو رأي حرب ومكيدة المسألة إيه ولا مسألة ممكن نحن ندي فيها آراء يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم أعطى للصحابة حرية التعبير بالرأي لدرجة إن يوم حادثة الإفك النبي صلى الله عليه وسلم أعطى للصحابة حرية إن كل واحد يشور عليه يقول له أعمل إيه لدرجة إن بعض الصحابة قال له يا رسول الله طلق امرأتك شوف حرية الرأي وصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأي حد ولا أي درجة وهكذا كان الصحابة سيدنا عمر رضي الله عنه في خلافته لما طلع على المنبر يخطب وقامت امرأة ردت على عمر قامت امرأة ردت على عمر هم الناس بها قال عمر دعوها أصابت امرأة وأخطأ عمر أصابت امرأة وأخطأ عمر دي, دي, دي, دي المعاني المهمة جدا اللي لازم احنا نأكد عليها النهاردة يا جماعة حرية الرأي فيما لا يصطدم فيما لا يصطدم مع أصل من أصول الشريعة لما يطلع النهاردة واحد على أحد القنوات ويقول الإسلام هيحرر هيأيد الحريات بصراحة كده وعلى المكشوف هو حكم الرأس في الشريعة إيه؟ هقول له باختصار خالص الرأس في الشريعة حرام تقول لي حرام ليه ده تقييد للحريات هقول لك ليه دي مش حريات اضبط المصطلح ده فسق دي مش مش حريات ده ده فجور دي مش حريات ده دي اسمها إشاعة فحشة في الذين آمنوا دي مش حرية أبدا حاولوا دايما أيها السادة حاولوا دايما أيها الساسة حاولوا دايما أيتها النخبة إن أنتوا لما تعبروا عن لفظ ما تضحكوش على شعب مصر لأن شعب مصر ذكي جدا جدا جدا بيقولوا له يا رسول الله هذا وحي من الله عز وجل فليس لنا إلا التسليم لأمر الله علشان كده لما يجي واحد يقول لنا الحرية معناها حرية الإلحاد إن مسلم يلحد لا يعترف بدين هي دي النهاية الدائمة المستقرة دائما عند الفكر العلماني الفكر العلماني اللي قدس العقل لدرجة ان اعطى للعقل كل الحريات يفكر كيفما شاء حتى فيما حرم الله كانت النتيجة ان العقل العلماني بينتهي للنهاية او العقل الليبرالي بينتهي بالنهاية الى الالحاد والكفر والعياذ بالله احد المخرجين بيسألوه في, في احد المواقف بيقولوا له انت ترضى انت عندك الحرية اتكلم عن الحريات ثم قال في نهاية الامر ان ايه المشكلة ان الانسان يلحد الإنسان يلحد وقام قايل إيه ده حتى ربنا سبحانه وتعالى اللي أعطى للإنسان حرية الكفر به والعياذ بالله واستدل على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وده دي القصة اللي بي بي بينسج عليها الآن العلمانيين مسألة حرية العقيدة إن المسلم يخرج من دينه يكفر بالله سبحانه وتعالى وهم للأسف في ذلك يعني جهل بمعنى الحرية جهل بمعنى الحرية عايز أقول نقطة مهمة جدا أن ربنا سبحانه وتعالى لما قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ليس على سبيل التخيير وده قول إجماع المفسرين عشان أقول لكم هم عملوا بالظبط زي إيه لا تقربوا الصلاة ربنا لما قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر قال بعدها إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل قال جميع المفسرين هذه الآية ليست للتخييس ربنا مش بيقول للمسلم اللي عايز يبقى مسلم يبقى مسلم والمسلم اللي عايز يكفر يكفر مش للتخيير ولكنها للتهديد والوعيد بالدليل ان ربنا قال بعدها آآ آآ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ان اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها دي للتهديد زي بقول لك بص انت لو عملت كذا شوف انا هعمل فيك ايه عايز تعمل انت حر مش عايز تعمل انت حر بس لو عملت شوف انا هعمل فيك ايه ده للتخيير ده مش تخيير ده انا بهدد ده للتهديد وللأسف قول آخر للعلماء بيقولوا ان هذه الآية لما المشركين في مكة قالوا للنبي احنا لن نؤمن بك حتى تطرد هؤلاء الفقراء الضعفاء اطردهم واحنا نؤمن بيك فالنبي ربنا أمره ان يقول لهؤلاء أن الله مستغن عنكم أننا في لسنا في حاجة إليكم وهؤلاء الفقراء أفضل عند الله عز وجل من آلاف مثلكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر على سبيل الاستغناء مش عايزينكم أصلا اللي عايز يفضل كافر هو حر شوفوا معاني الآيات هم خدوها حطوها فين هم خدوها حطوها فين وشبهات شبهات عمالة تثار الآن فحرية الرأي النهاردة شوفوا سبحان الله حباب بن المنذر يقول له يا رسول الله منزل أنزلكه الله دي حاجة من عند ربنا نسلم ولا حاجة يعني رأي ومكيد أمر من الدنيا ممكن نجتهد فيها إنما للأسف ده كان فهم الصحابة للحريات إنما للأسف فهم هؤلاء أو فهم العلمانيين أو فهم المدرسة العلمانية للحريات سواء ربنا أمر سواء ربنا ما أمرش إحنا رافضين ده كله أصلا الإنسان هو حر يصنع ما يشاء واحد منهم طلع على أحد القنوات المؤسسها بألف بداية تأسيس إن إذا كانت الحكومة فشلت في وقف المد الإسلامي في مصر فأنا هطلع قناتين أوقف بهم المد الإسلامي في مصر دي قناة من القنوات القناة دي آه، واحد فيها بيقول انت لو رأيت واحد في الشارع بيقبل بنت غريب عنه آه، انت مش من حقك انك تعترض لان دي حريه شخصيه زي ما انا من حريتي الشخصيه البس قميص احمر ده برضو من حريته الشخصيه انه يعمل اي حاجه في الشارع يبقى هم لما كانوا بيقولوا لنا الحريه مقيده بالمجتمع الحريه مقيده بالدين ده كلام كان كذابين فيه ده كلام لم يكن فيه هؤلاء صادقون ما كانوش صادقين خالص خالص ابدا بدليل ان في قضيه الان اصبحت مثاره اصبحت مثاره ويا ريت مثلا اخواننا اللي بيخشوا على النت يكتب مثلا الليبراليون والشذوذ بس هيلاقوا اخ عامل فيلم كده حوالي اربع خمس ست سبع مقاطع نفس الكلام نفس الكلام ان هم الان بيبيحوا الشذوذ ايه المشكله ايه المشكله ان ده يكون امر واقع في المجتمع ده كله من باب هم احرار اللي هم عايزين يعملوه يعملوه دي حريه شخصيه عايزين نقول لهم ان دي مش حريه شخصيه لان الحريه الشخصيه لازم في البدايه اقول فيها أهذا منزل أنزلكه الله أهذا وحي من السماء ولا ده أمر الأمر فيه ساعة نحن نفكر فيه هل الشذوذ النهاردة الأمر فيه ساعة الله سبحانه وتعالى لم يعاقب أمة بمثل ما عاقب به قوم لوط إذا كانت كل أمة قوم عاد ربنا بعت عليهم شوية ريح أهلكتهم وقوم ثمود نزلت عليهم نار من السماء إنما أو قوم شعيب معذرة أو قوم ثمود اللي نزلت عليهم صيحة أو أخذتهم الصيحة إنما قوم شعيب لما ربنا أهلكهم لبشاعة ما صنعوا لبشاعة ما صنعوا ربنا سبحانه وتعالى خسف بقراهم الأرض رفعت القرى سبع قرى اللي كانت بتأتي هذه الفاحشة اترفعت إلى السماء وهم في السماء أخذتهم الصيحة ثم رجموا بعد ذلك بحجارة من السماء الشذوذ مش حرية زي ما العلمانيين بيقولوا هو ده الفرق بين الحرية في الإسلام والحرية عند العلمانية الحرية عند العلمانية معناها شذوذ وإباحية والعياذ بالله ولكن سيدنا نوح عليه سيدنا لوط عليه الصلاة والسلام لما وصف الفعل ده ما وصفوش زي العلمانيين بتوع النهارده فقال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين يبقى لما نيجي نتكلم النهاردة عن المعنى ده ما ينفعش أبدا العلمانيين أو الإعلاميين أو الساسة اللي هم الكبار بتوع السياسة أو الناس اللي هم في الفن بتاعهم ده ما ينفعش انهم يقولوا لي الشذوذ ده حرية شخصية ما ينفعش واحد منهم يقول الشذوذ ده موجود في التراث الإسلامي وفي التاريخ الإسلامي موجود آه في التاريخ الإسلامي ولكن على سبيل الذم له على سبيل ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به اقتلوا الاثنين والصحابة حتى الصحابة اختلفوا نقتل دول ازاي فبعض الصحابة قال احنا نصنع بهم كما صنع بقوم لوط نشوف اعلى مكان في المدينة ونرميهم من فوق ونرجمهم بالحجارة وبعض الصحابة زي أبو بكر ذهب إن هم يحرقوا لبشاعة ما صنعوا وفوجئنا النهاردة إن علاء الأسواني مثلا الأستاذ علاء الأسواني طالع مثلا فيهم بيقول إيه وحتى لما طلعت في فيلم من أفلامي واحد شاذ الدنيا قامت ليه الدنيا تقوم ده بينكر على اللي بينكر عليه لما نقول له ان ده ما ينفعش اصلا مع المجتمع امال فين ان انتوا دايما بتتغنوا وتقولوا لنا ان الحريه عندكم كعلمانيين او ليبراليين مقيده بالدين او مقيده بالمجتمع بدل ما احنا النهارده نشوف الناس اللي عندهم المرض ده والعياذ بالله نشوف لهم بقى مشايخ وعلماء يجلسوا معهم ليذكروهم بالله ويخوفوهم من جرم ما صنعوا او ان احنا نشوف اذا كانت مسألة مسألة مرضية نشوف لهم علاج لهذا المرض او ان احنا نجيب لهم اطباء يقولوا لهم ان المر... الوباء ده والعياذ بالله والفاحشة دي بيترتب عليها عشرات ومئات والاف من الامراض بدل ما نقول لهم كده لا نفاجئ ان هم بيدوا لهم العنان فليصنع يا جماعة دول احرار كل واحد حر اللي عايز حاجة يعملها دي حرية شخصية لا دي مش حرية شخصية حاول دايما ايها العلماني حاول دايما ايها الليبرالي انك دايما تضبط كلماتك دي مش حرية دي اسمها فاحشة ده نبي من الأنبياء سماها فاحشة وربنا أقر هذا الاسم في القرآن اسمه فاحشة النبي صلى الله عليه وسلم بدل ما نقول لهؤلاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ملعون من فعل فعل قوم لوط كما قال صلى الله عليه وسلم نقول لهم لا لا دي حرية يبقى اذا في فرق كبير قوي بين الحرية في الإسلام وبين الحرية عند العلمانيين الحرية عند الإسلام كانوا دايما بيقولوا كده يا رسول الله أهذا وحي فليس لنا إلا تسليم لأمر الله ولا أمر ممكن نجتهد فيه ولا هو امر ممكن نجتهد فيه انما العلمانيين مش كده خالص بدليل ان احنا سمعنا الان صيحات بتنادي بتصريح لبيوت الدعاره ليه ده حريات يا, يا ايها العلمانيون ايها الليبراليون انتوا كنتوا بتقولوا لنا ان الحريه دي معناها ان احنا شيء الانسان ياخد حريته بس في حدود المجتمع في حدود المجتمع طيب بس الكلام ده يتناقض مع الاصل ده انتوا زمان ضحكتوا علينا ضحكتوا علينا قلت لنا الحريه اللي احنا بننادي بيها الحريه المقصود بها حريه آه، تتناسب مع المجتمع لا تضر المجت... لا ما تكونش في صدام مع المجتمع ولا تكون في صدام مع الدين ولا انتوا زي مرة شاب العلماني اللي كفر بالعلمانيه طلع قال اصل في خلاف بين المعلن والخفي عدم وجود اتساق بين المعلن والخفي الحرية معناها عندهم الآن الحرية عندي أنا كمسلم إن أنا أصنع ما أشاء وعندنا قاعدة أصولية بتؤصل لل- للحريات دي إيه، أصل عندنا شوفوا قاعدة أصولية بتقول الأصل في الأشياء اللي بحق افعل ما شئت إيه، عندنا في الدين كل اللي أنت عايزه اشرب اللي أنت عايزه البس اللي أنت عايزه حرية ده ده نص حديث النبي كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان إصراف ومخيلة كل اللي أنت عايزه اشرب اللي أنت عايزه البس اللي أنت عايزه بس أهم حاجة ابعد عن الخيلاء والكبر ابعد عن الخيلاء والكبر والإسراف إنك تعمل حاجات مس- بإسراف بس مع بعض الأداب الأخرى الإسلام وضعها إنما الجانب الثاني احنا فوجئنا إن العلمانية عندهم الحرية معناها هي مصادمة الدين في كل شيء مصادمة الدين في كل شيء لما يسأل واحد علماني ويقولوا له انت ايه رأيك في الخمر ان آه، الطائرات الإسلامية لو مسكت الحكم هتحرم الخمر انت ايه رأيك انا كنت منتظر منه حد السؤال كان موجه للاستاذ عمرو حمزاوي انا كنت منتظر منه انه يقول علشان اكون متسق مع مبادئي عشان اكون متسق مع افكاري ان انا كانسان علماني حر آه، آه، ده بيخالف الدين وانا عندي الحرية بتناقض الدين وانا عندي الحريه معذره فيما لا يتناقض مع دين فدي شيء بيتناقض مع دين فهو حرام فدي مش فيش فيها حريه انما احنا فوجئنا ان يقول ان شوفوا الكلام الحزب السياسي اللي بيقول ان الخمر حرام وعايز حرام على المجتمع ي- يعرضها في البرنامج الانتخابي بتاعه وبعد كده وبعد كده لما نعلنها في البرنامج الانتخابي بتاعه الشعب يقول هو موافق ولا مش موافق يا استاذ عمرو ده انت قلت لنا قبل كده ان الحريه فيما لا يتخالف مع الدين فيما لا يتخالف مع المجتمع فيما لا يتخالف مع العادات والتقاليد ولا انتوا ما فيش اتساق بين المعلن والخفي فالمعنى عندي هنا الصحابه يعني آه، آه، هي دي المشكله ما فيش اتساق بين معلن وخفي تلاقيه بيقول لك حاجه وهو في الحقيقه شيء تاني خالص شيء تاني خالص لما النهارده يسالوه آه، آه، ويسال النهارده وواحده منهم تقول انا واحده مخي علماني ايه المشكله ان بنتي المسلمه تتزوج بغير المسلم دي حرية هي حرة تصنع ما تشاء لا هي دي مش حرية ده اسمها خروج عن إطار الدين خروج عن تعاليم الدين مش إطار الدين بالكفر يعني والعياذ بالله أنا عارف بيقطعوا الحاجات لا خروج عن تعاليم الدين ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ده كلام ربنا وكلام واضح وصريح معناه ان مفيش مسلمه تتزوج بغير مسلم امال انتوا قلتوا لنا زمان ان الحريه فيما لا يتخالف مع الدين امال الكلام ده ايه امال الكلام ده ايه يبقى اذا انتوا بتقولوا لنا على الحريه في جانب والحريه حقيقه في جانب تاني خالص الحريه عندكم في جانب تاني خالص فليس معنى ابدا الحريه عند العلمانيين او الليبراليين معناها الحريه المضبوطه بضوابط الشرع او الحريه المضبوطه بضوابط المجتمعات ابدا بدليل ان طلعت واحده من التيار العلماني او التيار الليبرالي الليبرالي امام السفاره المصريه في السويد وقلعت تماما والفيديو بتاعها مشهور على النت معروف وقلعت تماما خلعت ملابسها تماما تجردت تماما تماما ومع ذلك لم نجد من ينكر عليها بل وجدنا ال- اللي بيشجعها ويقول لها احنا حاسين بالعجز امام التضحيات اللي انت عملتيها هي دي الحريه اللي انتوا بتنادوا بيها الان هي دي الحريه اللي انتوا عايزينها تكون موجوده في مجتمعنا الان نحن نكفر بهذه الحريه إذا كانت الحرية معناها الخروج عن عادات المجتمع الخروج عن شعائر الدين الخروج عن شعائر آه، الإسلام احنا نكفر بهذه الحرية احنا عندنا حرية أخرى الإسلام كفلها لنا الإسلام أعطاها لنا عبر عن رأيك كيف ما شئت عبر عن رأيك بحرياتك قول اللي انت عايزه ولكن أنا أقول الحريات بهذه الصورة لا أنا كافر ب... أنا كافر بحرية العلمانيين لا أرضاها أبدا لا لنفسي ولا لغيري لأن هذه الحرية توصل بعد ذلك والعياذ بالله إلى الانسلاخ التام من الدين ما هو كل واحد حر يصنع ما يشاء الحرية عندنا في الإسلام آه، آه، وضعت لنا أسس مهمة جدا من أهم الأسس الموجودة في حرية الإسلام إن الإنسان مننا حر فيما يفعل ولكن بما لا يعود ع- ب- بالضرر على نفسه أو على الناس يعني مثلا عند العلمانيين عند العلمانيين أنت حر ما لم تضر أنت حر طالما أنت ما بتضرش حد علمانيتك تقف عند طرف مناخيرك زي ما هم أو حريتك تقف عند طرف مناخيرك ما تتعداش لغيرك في فرق كبير جدا بين هذه الحرية وهذه الحرية حرية الإسلام قائمة على مبدأ لا ضرر ولا ضرار لا ضرر لنفسك ولا ضرار لغيرك حريتنا اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها لنا أعطانا الحرية بس ما تضرش نفسك ما تشربش خمرة ليه؟ لأن ده ضرر على نفس ده ضرر على نفس أذكر موقف سيدنا أبو بكر رضي الله عنه سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وكان ممن حرم على نفسه الخمر في الجاهلية وفي الإسلام سيدنا أبو بكر رضي الله عنه رأى رجلا شرب الخمر حتى ثمل شرب الخمر لحد ما سكر وبيسأله أبو بكر أنت ليه ما بتشرب ما شربتش خمر في الجاهلية قال رأيت شيئا جعلني أكرهها طب إيه اللي أنت قعدت تكرهها قال رأيت رجلا شرب في الجاهلية خمرا حتى ثمل ثم بعد ذلك انطلق إلى الخلاء فتبرز يعني عمل حمام وبعد ذلك بدأ يأخذ هذا البراز ويقربه من أنفه يريد أن يأكله يريد أن يأكله فيلاقي ريحتها وحشة فيبعدها وهكذا فقال سبحان الله شيء الخمر دي اللي تجعل هذا الإنسان يصل إلى هذا الحد من الدناءة والخسة ما ينفعش ان انا اشربها اصلا فحرم على نفسه شرب الخمر في الجاهليه انما عند العلمانيين المساله مش كده خالص اصنع في شيء في نفسك ما تشاء ان شاء الله يا رب تقتل نفسك انت حر افعل ما تشاء عايز تشرب خمره مفيش مشكله عايز والعياذ بالله تبقى تفعل الفواحش انت حر بس اهم حاجه ما تعداش حدودك او تغلط في حد هي دي الحريه عندهم لا الانسان عند العلمانيين رخيص الانسان عند العلمانيين رخيص يشرب خمره مفيش مشكله هو حر بس يا ريت العلمانيين يكون عندهم الخوف الخوف على الناس زي ما احنا عندنا خوف على الناس انا لو شفت انسان على معصيه انا ببقى خايف عليه جدا عشان كده بنصحه بذكره بالله سبحانه وتعالى لان انا خايف انه يموت على هذه المعصيه انما عند العالمين هو لا يأبه اصلا للانسان لا يأبه اصلا الانسان بدل ما يقول احنا نعطي الحريه الانسان يشرب الخمر نقول يا ريت يا ريت نمنع الخمره لان الخمره دي والعياذ بالله ممكن تدخله جهنم والنبي صلى الله عليه وسلم قال شارب الخمر يلقى الله يوم القيامه كعابد وثن هو يقول لك لا دي الحريه يصنع ما يشاء يا عم يصنع ما يشاء ازاي يصنع ما يشاء ازاي انت مش خايف عليه يعني انت مش خايف عليه يعني لو سؤال للعلمانيين او الليبراليين لو انتوا شفتوا الان انت ماشي بعربيتك مثلا على الكورنيش مثلا هنا او على كوبري المنيب او في المعادي او هنا او هنا ولقيت واحد جايب جيركن بنزين قد كده وقام ولع وليعه كبيره جدا ورايح يرمي نفسه فيها انت كعلماني ليبرالي هتقول هو حر والله اذا قلت اه هو حر يبقى انت انسان لا تستحق الوجود اصلا انت انسان لا تستحق الحياه اصلا اذا كنت تقول هذا الكلام تقول لي لا انا مش هقول كده ده انا هروح انقذه فانا بقول سبحان الله كيف تنقذه من نار الدنيا وتسيبه يرمي نفسه في نار جهنم في الاخره والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ناركم هذه التي توقدون في الدنيا ناركم هذه التي توقدون في الدنيا جزء من ستين جزءا من نار جهنم يوم القيامة جزء من ستين جزء من نار جهنم وسيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يقول الأثر موقوف على أبي هريرة وإسناده يعني إسناد صحيح موقوف وله حكم رفع لأنه لا يقال من قبيل الرأي إن النار أوقد عليها ألف عام حتى احمرت وألف عام حتى بيضوا ألف عام حتى اسودت من شدة نارها أوقد عليها ثلاثة ألاف سنة حد ما وصلت إلى هذا الحد فإن النهاردة إزاي أنت كعلماني أو كليبرالي تقول أنا عايز أدي للناس الحريات وتنسى إن في عقاب تنسى إن في حاجة اسمها إن الإنسان ده هيقف بين إيدين ربنا يوم القيامة تنسى إن أنت لما تبيح له هذه الأمور إنه ممكن كده واقع في غضب من الله عز وجل وسخط إزاي تنسى ده إزاي تديله حريته في الدنيا وتنسى تماما إنه ممكن بسبب الحرية اللي هو بيعملها دي يقع في جهنم والعياذ بالله من القيامة أو ربنا ينزل عليه العقوبات في الدنيا قبل الآخرة إزاي يكون تفكير العلماني والليبرالي كده ده لو أخوك أو عمك هترضى له كده زي أحد واحد منهم عنده ولدين لم يبلغها بعد فبيقولوا له انت هتعرض على اولادك الاسلام لان هو مسلم ومراته نصرانيه فبيقولوا انت هتعرض على اولادك اولادك الاسلام قال لا انا مش هعرض على اولاد الاسلام لما اولادي يوصلوا لسن 16 سنه سن التكليف لما يبقوا بالغين اخيرهم عايزين الاسلام هم احرار عايزين يعبدوا بوذا هم احرار عايزين يعبدوا الفئران هم احرار اللي هم عايزين يعملوه يعملوه وطبعا قال كلام يعني عايزين يبقوا مسلمين هم احرار عايزين يبقوا غير مسلمين هم احرار ولكن أنا أنا عايز أسأله بحكم إن هو أب أنت تحب إن ابنك عربي مثلا تدوسه وتهرسه وتموته ترضى بكده ترضى إن ابنك يهلك في الدنيا بحكم إنه حر يعني لو ابنك الآن قال لك يا بابا أنا حر وراح قدام القطر يعني راح قدام قطر كده والقطر جاي وقمت انت قايل هو ابني هو حر وعايز يقف قدام القطر وهو جاي بسرعه هو حر انت كأب هترضى هذا هتقولي لا مشاعر الابوه مش كده خالص اذا قلت لي اه هرضى كده لان هو حر هقول لك انت مش اب ولا تستحق اصلا تكون اب لان سبت ابنك بحريته يصل والعياذ بالله الى الهلاك في الدنيا واذا قلت لي لا انا مش هرضى بكده هقول لك انت ازاي ترضى لابنك ان هو ما يهلكش نفسه في الدنيا ويهلك نفسه في الاخره والعياذ بالله ويهلك نفسه في الاخره والعياذ بالله والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك اللي يموت كافر او يشرب خمره او يزني يلقى اثامه يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا يبقى دعوه العلمانيين والليبراليين ان للحريه أنا أجد والله كلما قرأت هذه الآية أجد أن هذه هي دعوة العلمانيين بالضبط بالضبط فهم يدعون إلى حرية ممارسة الفواحش والعياذ بالله مخرج من المخرجين في لقاء مع واحد اسمه توني خليفة والمشهد معروف ما قال له أنت ترضى أن أختك يكون لها علاقة محرمة من الزنا والعياذ بالله قال له إيه المشكلة قال له حتى لو حملت من ال من ال من الزنا قال له إيه المشكلة قال له إيه المشكلة طالما اللي قدام المجتمع عادي قال له أنت عارف ده اسمه إيه قال له حرية قال له حرية فهم بيدعون إلى هذا وبعد كده يدعون إلى حرية الإلحاد إلى حرية الإلحاد يصنع إنسان ما يشاء وهم ناسوا تماما ان دي ما اسمهاش مش دي مش اسمها حريه دي اسمها دعوه الى الكفر بالله دعوه الى الفواحش دعوه الى شرب الخمور ومعاقره الفواحش وده معناه يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا وإيه قيمة الحرية اللي تخلي الإنسان يضاعف عليه العذاب يوم القيامة ويخلد في نار جهنم مهانة مهانة إيه مين اللي مين اللي فكر هذا التفكير مين اللي فكر هذا التفكير الدين عندنا الحرية في الإسلام عندنا تعظم بها الدين تعظم بها الشعائر ولا تتعدى حدودك في التطور ولا تتعدى حدودك مع هذه الشعائر يعني ديننا اداك الحرية الكاملة فكر هو ليه ربنا فرض علينا الصلاة فكر هو ليه ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا الزكاة فكر فكر حرية حرية التفكير إنما الحرية عند العلمانيين إنك تحارب كل ما هو إسلامي باسم إن دي حرية رأي وحرية تعبير لما يطلع واحد يسخر من الأذان حرية رأي وحرية تعبير زي وربنا سبحانه وتعالى يقول وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا هو ده, ده كلام ربنا شوف سبحان الله سبحان الله لما تيجوا تنادوا على الصلاة يقعدوا يسخروا بيها ويستهزئوا بيها لا حرية الإسلام عندنا فكر هو ليه ربنا أمرنا بكده ولكن لا تتطاول على الأمر على الفعل إن واحد لما يذكر صلاة العيد والعياذ بالله يسخر منها ويقول ما حدش ينزل أصل مش عارف هيحصل إيه وبتاع إيه إن واحد منهم يقول لو ما شلتوش المادة المتعلقة بالتطاول على الذات الإلهية من التأسية أنا هنسحب أصل دي حرية ودي حرية رأي وده حرية فكر لا ده دي حرية كفر دي حرية كفر ان انا اتطاول على ربنا باسم الحرية باسم الابداع لا ده ده مش ابداع ولا حرية ده دي كفر وهذا امر متفق عليه بين علماء المسلمين ان من سب الله عز وجل او تطاول على ذات الالهية او تطاول على ذات النبي صلى الله عليه وسلم هذا كافر هذا كافر الفعل ده فعل كفري والعياذ بالله فعل كفري والعياذ بالله حتى اختلفوا اللي سب النبي ده يستتب ولا ما يستتبش ولا يقتل على طول يعني فتخيلوا بقى يعني تخيلوا حرية التعبير أو حرية التعبير عندهم إن أنا أتطاول على كل شيء متعلق بالدين بدليل إن هات لي النهاردة كلماتهم عن الحجاب هات بس العلمانيين والحجاب اتفرجوا هم عملوا إيه وبس حرية الإبداع حرية التفكير حرية الرأي لا دي مش حرية رأي ده ده تطاول واستهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى ففرق كبير بين الحرية دي وبين الحرية دي بين الحرية دي والحرية دي حرية الحرية عندنا كمسلمين لازم تكون مضبوطة بضبط شرع وممكن نلخص كده ثلاث شروط عندنا مهمين جدا ونوجه الكلام ده لكل العلمانيين عشان المسألة بالنسبة لنا تبقى واضحة هو حريتهم ايه وحريتنا ايه ومش عايز يعني يعني انسى افكركم ان حرية الرأي عندهم عجيبة جدا اخرها ايام الاستفتاء الاخير ده لما عملوا حملة ان لو امامك قال نعم على المنبر نزله من على المنبر ده يوم الجمعة دي الحرية طب ما هو الشيخ حر يقول له عايزه وانت مالك ولا انت الان كفرت بمبدأ الحرية الشيخ اللي طلع على المنبر يقول يا جماعة قولوا نعم الشيخ قال يا جماعة انا قرأت الدستور وشايف ان انا اقول نعم مش دي حرية رأي مش دي حرية رأي اذا كنا احنا بنقول اذا كنا احنا بنقول إذا كانت الحرية عندنا كمسلمين هي أن تعبر عما تشاء بما لا يصطدم مع الوحي ومع الدين فالحرية عند العلمانية معناها أن تصنع وأن تقول ما تشاء بما لا يتناقض مع أصول العلمانية ده, ده الخلاصة يعني ما ننساش أبدا أن إخواتنا المحجبات زمان في الامتحانات اتمنعوا أنهم يخشوا بالنقاب هي مش دي حرية شخصية في بعض النوادي الآن ممنوع أن الأخت المنتقبة تخش جوه هي مش وهي منتقبة مش دي حرية شخصية ليه الآن جرتوا على الحريات وكده من الحريات لما قناة قفلت مش اتقفلت القانون قال ان هي ما تبثش من بره تبث من جوه مدينه الانتاج الدنيا كلها قامت وعملوا على الشاشه بتاعتهم ان القناه مش عارف ايه وتدين في حكومه مش عارف ايه اللي منعت بس قناه ايه علشان مش عارف ايه والدنيا كلها قامت والحكومه اللي بتمنع وبتقيد الحريات وبتقيد حقوق الراي ومش عارف ايه ومش الله يا سلام طب وزمان لما قناه الرحمه اتقفلت كانت فين الحريات وقناه الناس زمان لما اتقفلت كانت فين الحريات وقناة الحافظ زمان لما اتقفلت كانت فين الحريات فين لا مفيش حريات طب قناة الحافظ لما اتقفلت فين الحريات حرية التعبير بالرأي مفيش حريات عشان نعرف كويس جدا يعني ايه حرية عندنا وعندهم وده الفرق بين الحرية في دولة الإسلام والحرية عند دولة بني علمان فرق كبير جدا بين الاثنين حرية عندهم تطاول على كل شيء باسم حرية الرأي, حرية الرأي حتى وإن كان على الذات الإلهية علشان كده أنا عايز أقول ايه ضابط حرية الرأي ايه ضوابط حرية الرأي اول ضابط عندنا ان يكون الرأي ذات نفسه مشروع يكون الرأي ذات نفسه مشروع جائز ان انا اقول الرأي ده لما طلعت علينا حملة وانا اعرف ناس لما طلعت حملة نزل امامك من على المنبر من واحدة يعني ما اعرفش لما عملت حملة على النت شباب دعوا لهذه الحملة الشباب الليبرالي والعلماني لما دعا لحملة نزل إمامك من على المنبر أنا أعرف ناس زمايلي أعرف ناس زمايلي من الدعاة نزلوا بالآلي من على من على المنبر رفع عليهم الآلي جوه المسجد جوه المسجد اترفع سلاح جوه الآلي تهدد الشيخ ده دي الحرية حرية الرأي عند العلمانيين حرية الرأي عند العلمانيين مسجد القائد إبراهيم اتحاصر حرية الرأي عند العلمانيين هي دي حرية الرأي عندهم واخد بالك فاحنا بنقول ان اللي دعت لهذه الحملة حملة نزل إمامك من على المنبر هي دي حرية رأي لا مش مش حرية رأي دي اسمها قلة أدب دي اسمها بلطجة دي اسمها تعدي على حرمات الله تعدي على المساجد دي اسمها مصادرة لآراء الآخرين دي مش حرية رأي فحرية الرأي إن أصلا إن يكون الأصل عندنا إن الرأي مشروع واحد يدعو والعياذ بالله للإباحية نقول له رأيك مردود رأيك مش مقبول عندنا أصلا ليه؟ لان ده غير مشروع اصلا واحد بيدعو للحد واحد بيدعو واحد بيدعو ان نعمل معابد لبوذا في مصر هو البعيد مش شايف المشاكل الموجوده في مصر يعني والله انا كنت في درس يعني في منطقه حواري و... الان وانا جاي في القاهره والله العظيم احبابي اقسم بالله الاخ قال كلمه اللي كان بيطلعنا على الطريق الاخ قال كلمه قال الناس العمليين دول مش عارف هم فين امتى هيحسوا بينا الكلمة والله العظيم من جوايا زلزلتني والله زلزلتني ان عمالين يقولوا احنا عايزين حرية بوزة ومعابد بوزة ونجيب نعمل معابد بوزة ونعمل معابد مش عارف لمين ومعابد لمين اصل السيخ اصل مش عارف ايه انت قبل ما تدور على حقوق ناس مالهاش وجود في مصر يعني هو في حد في مصر بوزي اصلا انا ما اعرفش في حد في مصر بوزي قبل ما تدعي على حقوق ناس مش موجودة اصلا دور على حقوق الفقراء على حقوق المساكين على حقوق الناس اللي, اللي بتموت ليل نهار في المستشفيات عشان ما فيش إمكانيات ما تدوروا على الكلام ده فأول شرط عندنا علشان نقول يا جماعة حرية رأي وتعبير إن يكون الرأي في ذاته مشروعا الرأي صحيح الرأي ما فيش فيه مناقضة للشرع زي ما الحباب بن منذر ده حاجة من عند ربنا المكان ده انت نزلته حاجة عند ربنا هو الأمر بكده أمنزل أنزلكه الله عز وجل أمنزل أنزلكه الله عز وجل أم هو الرأي والحرب والمكيدة يا رسول الله كلام سعود الخمسة سعد بن معاذ وسعد بن ربيع وسعد بن خيسامة وسعد بن مسعود وسعد بن عبادة يا رسول الله إن كان هذا وحي من السماء خلاص ليس عندنا إلا التسليم لأمر الله أنا بعيد كتير عشان تحفظ إذا كان يا رسول الله ده من عند ربنا ده وحي من السماء هنسلم إذا كان رأيك وهواك فنحن تبع لرأيك وهواك وإذا كان حرب أو رأي أو مكيدة فالرأي كذا يا رسول الله إيه هو المسألة إيه فيسمع النبي صلى الله عليه وسلم منهم يبقى أول أصل عندنا مهم لازم نأكد عليه هو أصل معنى إن علشان أقول يا جماعة حرية رأي معناها أن يكون الرأي مشروعا أي لا يتناقض مع أصل من أصول الدين واحد يطلع يقول لي طب إيه, إيه, إيه رأيك في الأفلام اللي فيها مشاهد ساخنة دي حرية أقول لك لا دي مش حرية اضبط كلامك اضبط كلامك هذه ليست حرية أمال دي إيه دي اسمها نشر فاحشة دي مش حرية خالص دي مش حرية خالص نفسنا في أفلام تؤصل العفة أفلام تؤصل الفضيلة أفلام تؤصل الأخلاق أفلام علمية تؤصل لبناء الدولة نفسنا في كده إنما إن ندعو والعياذ بالله لأشياء ونخضر الشرع لا هنا نقول لك ما فيش حاجة هنا اسمها حرية شيء م... ويطلع بقى يقول لك يعني هو ال... الرأس عندكم في الإسلام حكمه إيه حرام تقول لي في إيه الحرية دي مش حرية دي مش حرية دي مش دي مش حاجة اسمها حرية دي حاجة والعياذ بالله اسمها إشاعة فاحشة في الذين آمنوا بس ما تقوليش دي حرية رأي لكن الرأي ده مصادم للدين مصادم للدين الأمر الثاني عشان نقول حرية رأي امتلاك أهلية الرأي إن اللي يتكلم ده يكون أهل للكلام أصلا إن اللي يتكلم ده يكون أهل للكلام أصلا واحد طلع يقول لا بأس أبدا إن بيسأله أنت إن بنتي واحد شاب زميلها يبوسها في الجامعة طب حضرتك يعني دراستك إيه واحد تاني يقول أنا لا بأس أبدا إن من شاء فاليوم من شاء فليكفر حضرتك خريج إيه أنا خريج هندسة وشغال حضرتك إيه مخرج أنت مش أهل إنك تتكلم في الدين أنت ما تتكلمش في الدين خالص لأن اللي يتكلم في الدين هم أهل الدين بس إنما عشان أنت تتطاول وتقول لي أصل دي حرية رأي أقول اللي أنا عايزه لا تقول اللي أنت عايزه لما تكون أهل إنك تتكلم إنما ما أنتش أهل اسكت عشان نقول حرية رأي حرية رأي يبقى عنده أهلية أنه يتكلم أو واحد مثلا إذا كانت مثلا المسألة متعلقة بأمر من أمور الدنيا أمر من أمور الدنيا هل إحنا عندنا النهاردة نقدر نخلي واحد يطلع على التلفزيون ويقول يا جماعة أنا اخترعت دواء جديد مثلا لفيروس سي طب سيادتك شغال إيه لا والله ده أنا معايا دبلون دبلون بالنون مش بالميم أنا معايا دبلون ساعتها إيه اللي هيحصل والله يترمى في السجن تقدر تقولي هنا حرية رأي لا مش حرية رأي ليه مش حرية رأي هذا ليس أهلا للكلام في أمور الطب واحد تاني هيبني عمارة هيبني عمارة ومعاه فلوس ومعاه ومعاه ويقول أنا اللي هبني العمارة ويحط هنا الزلط بمقدار كذا والرمل بمقدار كذا والأسمنت بمقدار كذا طب سيادتك شغال إيه أنا بفضل الله ميكانيكي سيارات طب وميكانيكي سيارات إيه علاقته حرية رأي لا أنت هنا تبعد ليه أنت مالكش هنا حرية رأي ليه ليه أنت مش أهل إنك تتكلم والنبي صلى الله عليه وسلم يعني وي كأنه عايش في زماننا فقال في الحديث الصحيح من تطبب ولا يعرف منه طب فهو ضامن أصل في ناس بتحب تتفلسف في واحد يحب يعمل نفسه دكتور وما يفهمش أي حاجة لا في طب ولا في غير طب النبي قال الراجل ده لو أذى حد يضمن لو حد مات يدفع له ديه كاملة لو حد حصل له حاجة يضمن كده جميل فاحنا النهاردة فوجئنا ان الأساتذة بتوعنا ما شاء الله بيتكلموا في الدين حاجة زي الفل كل واحد يطلع بفتوى جديدة وبرأي جديد ويقول لك أصل هذه حرية رأي حرية رأي فيما تجيد فيما أنت أهل له وأنا عجبت جدا أنت شغال أنت خريج إيه مهندس شغال إيه مخرج والله العظيم بلدنا حاجة يعني عجيبة يعني مهندس وشغال مخرج صحيح ما هو ممكن برضه يكون ممثل وتتكلم برضه أو ممثلة وتتكلم في الدين وفي الشرع ونقيم حد القذف ويكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين فالشرط الأول أن يكون رأي مشروع عشان يبقى عندك حرية في الرأي الشرط الثاني أن يكون عندك أهلية ذكر هذا الرأي الشرط الثالث أن ممكن تكون أنت عندك رأي مشروع وممكن عندك أهلية الكلام ولكن لابد من وجود الشرط الثالث هو مراعاة ما يقول إليه الأمر مراعاة ما يقول إليه هذا الأمر اللي ممكن ماشي ممكن يكون الأمر مشروع وممكن يكون ما شاء الله يعني عندك أهلية الرأي بس ما يترتب على هذا الكلام خطر جدا ما يترتب على هذا الكلام خطر جدا مآلات الأمور خطر جدا جدا جدا جدا جدا جدا زي ممكن واحد يفتي بفتوى يضيع بها ناس لأن هذا ليس مقام هذه الفتوى الفتوى مش مقامها هنا ده من العلم اللي يكتم لإيه؟ لأن ممكن يحدث عليه مشاكل كتير جدا جدا جدا مثال مثلا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه شاب فقال يا رسول الله أأقبل امرأتي وأنا صائم النبي قال له لا لا ما تقبلهاش وانت صائم أم الشاب ده مش أم شاب شيخ كبير قال له يا رسول الله أو أقبل امرأتي وأنا صائم قال قبل امرأتك الصحابة تعجبوا يا رسول الله أنت قلت لده نعم وقلت لده لا فقال إن الشيخ يملك نفسه النبي يشوف مآلات الأمور النبي يشوف مآلات الأمور النهاردة مآلات الأمور إن خد بالك لو ده حصل ممكن يعمل يترتب عليه أزمة يترتب عليه مشكلة يترتب عليه مصيبة جناية تخيل النهاردة الشاب ده اللي لسه في كامل قوته وكامل شبابه وقلنا له قبل مراتك وانت صايم النتيجة مقال الأمور ان القبلة دي مش هتتوقف عند حد القبلة ده ممكن ايه يقع فيما هو أعظم من ذلك فيبطل صيامه فالنبي كان بيراعي لما يجي يدي الرأي يبص لمقالات الأمور زي الحركة اللي عملها الإعلاميين من قيمة فترة وهم صرحوا بهذا حركة الاقتصاد لما حرية رأي حرية رأي ان الاقتصاد بينهار وان الدنيا هتتخرب ومصر هتفلس ومصر مش عارف ايه واللي هيحصل واللي حكاية والرواية ايه اللي حصل مقالات الامور الناس بدأت تسحب الفلوس والناس بدأت تحول الفلوس لدولارات والناس بدأت مش عارف تعمل ايه بدأت فعلا ان في هزة في الاقتصاد ولما رجعنا مثلا للناس الخبراء الاقتصاديين لما جينا نكلمهم يا جماعه الكلام ده صح يقول لك والله انا مش هنسى التصريح مصر فيها دولارات تكفي افريقيا كلها إيه ما بيراعوش مقالات الامور ما بيراعوش مالات الامور وعشان كده انا كنت دايما بحب اقول ان الناس اللي زي كده المفترض يتعامل معاهم بعنف شويه زمان ابراهيم عيسى لما قال ده الرئيس راح المستشفى ومريض وبيموت كانت النتيجه ان اترمى في السجن اربع شهور ليه لان ده ممكن يؤدي الى كارثه في البلد اقتصاديه كبيره جدا الرئيس بيموت يبقى تلاقي شوف مراعاه مآلات الامور قبل ما اقول كلمه انا عارف من الشروط ايضا عشان يبقى عندي حريه في الراي الصدق والامانه ان انا اكون صادق وان انا اكون امين لما اجي اعبر عن رايي لما تتكلم تتكلم بصدق لما تتكلم تتكلم بصدق ولما تنقل تبقى عندك امانه انما للاسف النهارده احنا عندنا الراي النهارده عشان نقول حريه راي بكذب ودجل وخيانه وسوء خلق وننقل الاخبار دي حريه راي حريه الراي الا يتعدى هذا الراي الى اعراض الناس ومشاكل الناس زي البرنامج مثلا احد البرامج الساخره اللي والعياذ بالله تسمع فيه أقبح الألفاظ بحرية رأي حرية رأي أقبح الألفاظ وأقبح المشاهد وأقبح الحركات وأقبح الإشارات تراه في البرنامج ده وبعد يقول لك دي حرية رأي دي دي مش عارف إيه كده كده لا دي مش حرية رأي دي مش حرية رأي خالص ده ده سوء خلق ده سوء خلق ده ما ينفعش ده مش من دين ربنا سبحانه وتعالى حتى الأزهر لما شاف هذا البرنامج برنامج البرنامج لما شاف البرنامج ده الأزهر عمل فتوى إن ما يحدث الآن لا يجوز لا يجوز أكن أنا أطلع شاب قدام بنات وهو لابس الزي الداخلي بتاعه وهو عاري أمام الناس بالمنظر ده بالمنظر ده تحت اسم حرية الرأي يعني سبحان الله يعني والله العظيم أشياء قذرة أشياء عفنة يعف اللسان أصلا والله العظيم أحبابي أقسم لكم بالله انا لاغي القنوات دي عندي تماما تماما بس لما بسمع انا والشباب بيقولوا لي وبيجيبوا فيديوهات والله العظيم اقول والله اللهم لك الحمد نحن في عافيه الحمد لله نحن في عافيه يبقى اذا نلخص كده ان يكون الراي مشروع ان يكون اللي بيتكلم عنده اهليه الراي ان مراعاه مآلات الامور ان الامر يكون قائم على الصدق والامانه ان الامر ما يكونش فيه تعرض لاشخاص الناس او سخريه منهم او الوقوع في اعراضهم دي كانت بعض الأمور المتعلقة بالفوارق بين حرية الرأي في الإسلام أو الحرية عامة في الإسلام والحرية عند الدولة العلمانية حرية الإسلام حرية مضبوطة يا رسول الله وحي من السماء فنسلم أما هو الرأي أما الحرية هناك فهي لا تدعو إلا بمخالفة أمر الله مخالفة دين الله بالوقوع في الفواحش المناداة بالحرية العامة المطلقة هي دي حقيقة الحرية عندهم حرية عامة مطلقة من أراد أن يصنع أي شيء فليصنع أي شيء في أي مكان شاء حيث شاء في أي زمن شاء وفي أي وقت شاء هي دي الحرية عندهم عشان كده بنقول يا ريتهم يخافوا شوية على شعب مصر يخافوا شوية على شباب مصر الحريات المطلقة دي حريات تودي في جهنم والعياذ بالله حريات تودي والعياذ بالله إلى عذاب في الدنيا والآخرة يا ريتهم يخافوا على الناس قبل ما يقولوا كلمة يبقوا عارفين كويس جدا مقالات الكلام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا أمر ديننا وأن يهديهم إلى الصراط المستقيم واساله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بأمور ديننا الأمور اللي أصبحت مختلطة عند كثير من الناس ونحتاج من وقت للتاني احنا نسلط الأضواء خدوا بالكم يا جماعة الكلمة دي معناها كذا لما بيقول لك كذا دي معناها كذا ربنا يبصرنا بالحق ويجعلنا دائما ممن يصدعون بكلمة الحق ويجعلنا دائما ممن يعني يكونوا شعل نور يقودون للناس طريقهم أسأل الله سبحانه وتعالى لي ويكون توفيق السداد صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كن في حياتك قائدا كن في حياتك قائدا حتى تسود على العدا حتى تسود على العدا والشرع نبراس لنا لله تبقى عابدا أما الصحابة كلهم منهم تعلمنا